القرآن الكريم حبل الله حين متين.
يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وماذا فعل القرآن في قلوبكم اللهم فهمنا القرآن اللهم علمنا القرآن وقفنا مع قصة البقرة وبني إسرائيل أنهم شددوا فشدد الله عليهم اذبحوا بقرة أي بقرة طب بقرة هي إيه طب لونها إيه طب دلنا عليها إيه فربنا حدد لهم بقرة معينة محددة هو جل جلاله مالك الملك والملكوت يعلمها ويعلم مصلحة أهلها صا- أصع- أصحابها فدلهم عليه أمرهم بذبحها أخذوها ذبحوها ثم قست قلوبهم هنا بقى نقول إن بعض الناس أما بيدخل سكة الدين بيشدد على نفسه زيادة شوية زيادة شويتين وطبعا انتوا عارفين ان انا ما اقصدش يشدد على نفسه يعني يصلي كتير ولا يصوم كتير ولا يذكر كتير ولا يقرا قران كتير لا ده يشدد على نفسه يعني ايه مثلا يبتلى ببلاء يوم يقعد يقول الابتلاء ده بقى هو رفع درجات ولا مغفرة ذنوب ان هو كل حاجة طب إيه- إيه حكمة ربنا في الموضوع ده ايه طيب بقى، هذا التدقيق والبحث و- بينخرب ورا كل حاجة ويدور و سبحان الله العظيم قلت الواحد من دول يا ابني حقق الإخلاص والصدق واعمل اعمل لربنا وما تقعدش تدقق وانا دي هتخلص امتى وانا مشكلتي كده ويضخم في مشاكله وذنوبه وهمومه ومعاصيه وغفلته يا ابني احنا بشر لابد من سنة الغفلة لابد من الخطأ كل ابن آدم خطاء خليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى يبقى هي القضية هنا كده إن المنبت اللي هو آه، آه، م- متنشن م- م- معقد م- مشدد م- بيتساءل في كل حاجه مثلا تلاقيه ايه في موضوع الغيره على مراته آه، غيره زايده مفرطه آه، هو واحد قال لي كده قال لي انا شايف ان الاسدال ده والنقاب ده مش كفايه في الستر يا قلت له يا اخي ربنا رضيه في الستر لما عمر قال لي يا, سيد يا سوده انك لا تخفين علينا خرجت فقال لها انت جسي قال قالوا وكانت جسيمه يعني كان كان جسمها ضخم فالحجاب آه، برضو آه، مجسم حاجه فقال لها لا تخفين علينا عارفينك ان انت سودة فذهبت الى رسول الله تبكي وقالت قال عمر كذا قال لها ان الله اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن اخرجي حتى لو عرفوكي لحاجتكن لقضاء الحاجة يعني آه، فالشا لأن الب- البيوت لم يكن فيها كنف شاهد إيه إن اللي ربنا آذن فيه ما تعقدوش أنت بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى وسع فيه ما تضيقوش انت بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى خير فيه واباحه ده الناس واختياراتهم اللي ربنا اذن فيه بالشرع مش بالهوى فهمني ازاي لانك انت لما تشدد وتشدد وتشدد الاخر قسوه القلب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه من بعد ذلك من بعد ما جاءت البينات قست القلوب فانت خليك على مراد الله الأسوة لينا سيدنا النبي والأسوة للنساء زوجات سيدنا النبي وبنات سيدنا النبي زي ما عملوا وزي ما قالوا وزي ما عاشوا نعيش آه انك انت تشدد وت... وتعقد و... وتبحث وتنخرب وتدور سيشدد عليك وفي النهاية لن يرق قلبك بهذا ويصلح قلبك بل سيزداد قسوة ثم يأتي بعدها حبيبي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله وسيدنا إبراهيم كان نبيا رسولا صديقا خليل الله كان طيب طيب جدا كبير وانا بحب صفه طيب دي سيدنا ابراهيم تزوج السيده ساره وكانوا عايشين في فلسطين ولم يرزق منها باولاد ثم هاجر الى مصر وكانت القصة مع ملك مصر ف ف القصة معروفة يعني مشهورة فأعطاها هاجر المصرية هدية أما فأعتقتها وتزوجها سيدنا إبراهيم ولما تزوجها سيدنا إبراهيم وكان 80 سنة أنجب منها سيدنا إسماعيل ولما أنجب منها سيدنا إسماعيل آه غارت ستنا سارة عليه السلام فقالت له اخرج بها فأمره الله أن يضع إسماعيل وأمه هاجر عند البيت الحرام فوضعهما عند البيت الحرام ورجع فحملت ساره وولدت اسحاق سيدنا ابراهيم بقى عنده اسماعيل واسحاق بس اسماعيل بعيد عنه عند الكعبه ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم تعالوا ننظر في قصه سيدنا ابراهيم واولها ايه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما اول حاجه ان ربنا ابتلى اختبر امتحن سيدنا ابراهيم بكلمات يقولوا انها ثمان حاجات جاءت في وقت واحد متتالية ثمان حاجات ورا بعضها وهكذا تأتي لابتلاءات متتابعة متوالية لمن أراد الله اصطفاءه اللي ربنا يريد انه يصطفيه ويختبره بيقولوا كده لا تأتي المصائب فرادى ورا بعضها قلت لكم قبل كده في قصه سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه في في غزوه احد سبعين من اصحابه ثم وراه منها بئر معونة ثم حادثة القراء ثم آه، تل- تلات أربع خمس ست حاجات ورا بعضهم كده كانوا ابتلاءات شديدة جدا على سيدنا النبي دي سنة كونية إلهية مع صفوة خلق الله فسيدنا إبراهيم إذ ابتلى ربه إذ وإذ ابتلى إبراهيم ربه ربنا ابتلى سيدنا إبراهيم بكلمات ثمان حاجات فأتمهن عشرة من عشرة جاب عشرة من عشرة في الثمان حاجات لما أتمهن ربنا قال له إني جاعلك للناس إماما أنت إمام إني جاعلك للناس إماما قال لي ربنا قال لسيدنا النبي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم إمام سيدنا إبراهيم ورا منه بقى كل الأنبياء سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد من ذريته أبو الأنبياء إمام إني جاعلك للناس إماما يبقى أول حاجة إن الإنسان لن يكون وليا أو إماما إلا بعد أن يمر بسلسلة من الابتلاءات والاختبارات والامتحانات ويتخطاها جميعا بكفاءة ينجح فيها كلها بمية في المية فأتمهن تمام ما ينقصش درجة قول لي مش انت كنت لسه بتقول احنا بشر وخطائين واصحاب نقص لا الاولياء والانبياء دول حاجه تانية الكمل من الناس الرسول قال صلي عليه كمل من الرجال كثير ايوه الانبياء دول كمل ال- ال- الاولياء دول اهل الكمال في الخلق والبشر فدولك م- القياس مش عليهم عشان كده سيدنا ابراهيم لما اتمهن قال اني جعلك للناس اماما شوف بقى سيدنا ابراهيم الطيب قال ايه قال، ومن ذريتي دايما الانسان ما يحبش حد يبقى احسن منه الا اولاده يحب دايما ان يشوف في اولاده كمال نقصه يعني لو هو آه، شايف نفسه ما نجحش في حاجه يحب يشوف نجاح ولاده بيعوض نقصه ده يحب يشوف ان ولاده دول احسن منه اسعد منه اكمل منه افضل منه اكبر منه اعلى منه اسمى هو يحب كده ده ده طابع مركوز ان الانسان في ولاده يحب ان ولاده كده يبقوا احسن آه، ما اعرفش فوجئت ان ان طفل اللي من اللي فاتوا يقول لي اه ممكن آه، ام تكره ولادها مين اللي قال كده يا ابني جبتوا الكلام ده منين في حاجه اسمها ام تكره ولادها فيش ام تكره ولادها ولا في اب يكره ولاده لا لا خالص نهائي لكن الفهم هو الغلط الشاهد ايه هنا ان سيدنا ابراهيم لما ربنا قال له اني جاعلك للناس اماما قال ايه وولاد يا رب قال لا قال ومن ذريتي قال لا لا لا ينال عهد الظالمين لا ده انت ذريتك فيها الصالح وفيها الظالم فالعهد ده الإمامة دي ستعطى لمن يستحقها للنآوة منهم قال لا ينال عهد الظالمين وعايز بس أشاور هنا آه، إشارة آه، سريعة في آه، ان ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا ابراهيم قال له ايه وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سيدنا إبراهيم خليل الله إمام الأنبياء أبو الأنبياء وابنه سيدنا إسماعيل النبي ربنا يؤمر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل أنهم يطهروا البيت الحرام للطائفين والراكعين والساجدين سبحان الله العظيم أن يكلف الله خليله ونبيه أنهم ينظفوا البيت الحرام للطائفين والراكعين والساجدين فخدمة البيت الحرام دي شرف عظيم جدا شرف عالي جدا آه والطائفين والعاكفين والراكعين والساجدين دول ضيوف الرحمن آه يكرموا ويعظموا ويخدموا ويمهد لهم كل سبل تسهيل أدائهم الركوع والسجود والطواف آه ثم ننتقل إلى نقطة غاية في الأهمية في هذه الأيام وهي قضية الأولاد اللهم اهد أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم رب أولادنا اللهم احفظ أولادنا اللهم نج أولادنا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك سيدنا يعقوب هو ابن سيدنا إسحاق سيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم اللي هو من سارة احنا قلنا ايه سيدنا إبراهيم ربنا رزقه ولدين الأولاني من سيدنا إسماعيل من هاجر المصرية وقعدوا في البيت الحرام في مكة وجت قبيلة جرهم قعدت معاهم وبقوا دول أصل العرب سيدنا إبراهيم كان عايش في فلسطين زوجته الأولى السيدة سارة وأنجب منها سيدنا إسحاق ربنا رزقه منها على كبر سيدنا إسحاق سيدنا إسحاق ربنا رزقه يعقوب قال إيه وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة زيادة من إسحاق سيدنا يعقوب اللي هو ابن سيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم سيدنا يعقوب ده ربنا أكرمه ورزقه 12 ولد ذكر 12 اللي هم سيدنا يوسف و11 إخواته كان سيدنا يعقوب متزوج اتنين الزوجة الأولى منها عشرة والزوجة الثانية منها اتنين اللي هم سيدنا يوسف وأخوه بنيامين بس الشاهد إيه سيدنا يعقوب لما جه يموت جمع ال 12 حواليه كده وقال لهم هتعبدوا مين بعدي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي شوف بقى في سياق الموت والإنسان في سياق الموت بيبقى كل همه نفسه مشغول بيموت إزاي سواء كان بألم أو بغير ألم بس هو مشغول بالموت لكن كان كل همه التوحيد إن يموت على التوحيد ويسيب أولاده على التوحيد ما تعبدون من بعدي كل همه بعدي هتعملوا ايه بعدية مش هتعملوا ايه تاكلوا منين ولا تشربوا ايه ولا تشتغلوا ايه ولا تعم... لا هتعبدوا ايه هتعبدوا مين ما تعبدون من بعدي خلي بالك من الإجابة ما تعبدون من بعدي ما قالوش نعبد الله وحده ولا شريك لا ده قالوا نعبدوا إلهك اللي انت عرفتنا بيه الهك ربك انت اللي انت عبدته وبتعبده وهتموت على عبادته اللي عرفتنا ان ده الهك هنعبده هي دي قضية الأولاد خلينا نكمل المرة الجاية أحبكم في الله والسلام عليكم الله أكبر القرآن الكريم حبل الله لا يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء